أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه لازلت أجيب على هذا السؤال الكبير ما هي السلفية وأتحدث عن صفات أهل السنة والجماعة فالسلفيون أو أتباع المنهج السلفي هم أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر هم الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة إلى غير ذلك من المسميات وهم ليسوا حزبا من الأحزاب وليسوا جماعة من الجماعات بل السلفية كما أقول منهج لفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا ومصادر التلقي عندهم القرآن والسنة والإجماع أكرر هذا لتحفظوا هذه الكلمات لأهميتها الآن لهذه الحملة الإعلامية الشرسة التي تعلن وترفع ويرفع شعارها بقوة وقسوة على الإسلام عامة وعلى أتباع المنهج السلفي خاصة تحدثت عن أهم صفات أهل السنة والجماعة وقلت بأنهم متفقون في أصول الدين بأنهم متفقون في أصول الدين متفقون في أمهات مسائل العقيدة وفي كليات مسائل العقيدة ويختلفون في بعض مسائل الاعتقاد وهذا كلام قد يكون جديدا على بعض أولادنا وأبنائنا يسمعونه لأول مرة فنحن نعلم أن أهل السنة متفقون جميعا في أصول الاعتقاد وفي كليات مسائل العقيدة وفي أمهات مسائل العقيدة لكن قد لا يعلم كثير من شبابنا وأولادنا أنهم قد اختلفوا في بعض مسائل الاعتقاد التي لا تعد كلية من كليات مسائل الاعتقاد ولا تندرج تحت أمهات مسائل العقيدة أنا أوصل ذلك الآن لخطره لأننا نرى اختلافا كبيرا بين العاملين الآن على الساحة وقد يكون الاختلاف في مسائل فروعية واجتهادية وقد يكون الخلاف سائغا ومعتبرا ولا ينبغي أن يمزق صفنا وأن يشتت جهدنا وأن يملأ قلوبنا بالضغائن بالضغائن فضلا عن أن ينعكس ذلك على تنافر القلوب وتصارع الألسنة بالكلمات والتهم وسوء الظن والغيبة والنميمة لقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض مسائل العقيدة وضربت أمثلة منها على سبيل المثال اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج هذه مسألة من مسائل العقيدة لا تندرج تحت مسائل الفقه ولا تندرج تحت مسائل السيرة ولا تندرج تحت بحوث اللغة أو غيرها إنما هي مسألة من مسائل العقيدة لكنها ليست أما وليست كلية من كليات وأمهات مسائل العقيدة لكن وقع فيها الخلاف فالسيدة عائشة رضي الله عنها مثلا رأت أن من ظن أو من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج فقد أعظم على الله الفرية يعني انظر إلى هذا القول فقد أعظم على الله الفرية هذا قول أم المؤمنين عائشة في الوقت الذي يرى فيه ابن عباس وجماهير الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج هذا خلاف واقع يا شباب هذا خلاف واقع ما أفسد هذا الخلاف قلوب الصحابة رضي الله عنهم خلاف في مسألة ثانية حتى لا يتصور البعض أنها مسألة واحدة لا ينبغي أن تطرح وأن يقال عنها بأنه وقع خلاف في بعض مسائل العقيدة لا هناك أكثر من مسألة اختلافهم في عذاب القبر ونعيمه هل يقع العذاب والنعيم على البدن فقط أم على الروح فقط أم على البدن والروح معا هذه مسألة أخرى ولا يندرج البحث في هذه المسألة تحت مسائل الفقه أو تحت مبحث السيرة أو تحت مبحث اللغة أو تحت مبحث الحديث وإنما هي مسألة من مسائل الاعتقاد وأطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وكذلك الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الروح في هذه المسألة ومن أروع ما قال يعني إمامنا ابن القيم في كلام بديع يكتب بالذهب الخالص بل بماء العيون الدامعة الخاشعة من خشية الله قال إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ودار الدنيا معروفة هذه التي نعيشها ودار البرزخ ما بعد الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أما دار القرار فهي الجنة أو النار خلي بالك من الكلام إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وجعل الله تعالى الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا هذا كلام بديع جدا لشيخ الإسلام ابن القيم طيب الله ثراه ومن أهل العلم من أهل السنة من يرى أن العذاب والنعيم يكون للروح فقط ولا علاقة البدن ويستدل على ذلك ببعض الأدلة وكل له اجتهاده وكل له فهمه للنصوص فهذا الخلاف كما ذكرت لكم سببه اختلافهم في فهم الدليل ذاته قد يستدل كل فريق بدليل واحد في ذات المسألة المختلف فيها لكن يقع الخلاف بينهم رحمهم الله تعالى بسبب اختلافهم في فهم الدليل بسبب اختلافهم في فهم الدليل والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن الشاهد أنهم اختلفوا في بعض مسائل العقيدة أذكر مسألة ثالثة أذكر مسألة ثالثة من هذه المسائل اختلافهم فيما يوزن يوم القيامة هذه مسألة مسائل الاعتقاد هل يا ترى توزن الأعمال أم يوزن العامل أم توزن الصحف أم يوزن العامل بصحفه وأعماله هذه أقوال أربعة منهم من يرى أن العامل هو الذي يوضع في الميزان أنا وأنت ومنهم من يرى أن الأعمال هي التي توضع في الميزان ومنهم من يرى أن الصحف التي سطر فيها سطرت فيها الأعمال هي التي توضع في الميزان وتوزن في الميزان ومنهم من يرى أنه لا خلاف بين الجمع بين هذه الأقوال كلها وأنه يوضع العامل بعمله بصحائفه في الميزان وهذه أقوال مبثوثة لعلمائنا وكل فريق له أدلته وكل رأي له اعتباره الشاهد من هذا أن أهل السنة متفقون في أصول الدين متفقون في كليات وأمهات مسائل العقيدة لكنهم قد يقع بينهم خلاف في بعض مسائل العقيدة فضلا عن بعض مسائل أو كثير جدا من مسائل الخلاف في باب الفروع والأحكام أنا أؤصل هذا جدا وأركز عليه لأدع فرصة ولأفتح بابا ولأترك مساحة لالتقاء العاملين الآن للإسلام في وقت التقى فيه أهل الباطل على باطلهم على اختلاف أصولهم وعلى اختلاف أيديولوجيتهم وعلى اختلاف كليتهم ومع ذلك فقد التقوا وأنا أعجب كيف لا يلتقي العاملون الآن الإسلام على ما عندهم من الأصول والكليات الكبيرة والجمل الثابتة عندنا من الأصول والأركان والثوابت والكليات ما نلتقي عليه ويبقى الخلاف فيما بيننا قائما لا غبار عليه ولا حرج فيه في بعض المسائل أو في كثير من مسائل الفروع والأحكام وهذا لا يفسد قلوبنا ولا يملأ قلوبنا بالتنافر ولا يجوز البتة أن يصيب ألسنتنا بالتفلت من الضوابط الشرعية والدينية والأخلاقية ليغتاب كل واحد منا الآخر ولينال كل واحد منا من أخيه بدعوى أنه الوحيد الذي على الحق وأن كل إخوان الذين يتحركون للدين إنما هم على الباطل وإنما هم على غير الحق وعلى غير المنهج إلى آخر هذه الكلمات الضخمة الكبيرة التي تتردد الآن على ألسنة البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أعجب أيها الناقد أعمال الورى أيها الناقد أعمال الورى هل أريت الناس ماذا نعمل لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل إن تحركت أنت لدين الله على قدر جهدك وفي حدود طاقاتك وقدراتك وإمكانياتك هل ينبغي أن تعاب أو أن تلام وإنما يعاب هذا الذي يثبطك ويخذلك بل ويتهمك بل ويحول بينك وبين أن تتحرك لدين الله تبارك وتعالى يعاب الذي يغمزك يعاب الذي يلمزك يعاب الذي يقلل من قدرك ومن شأنك ومن عملك وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم فهو أهلكهم والضم أبلغ وأشهر كما قال الإمام النووي فهو أهلكهم أي فهو الذي أي فهو أشد الناس هلاكا فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا وأشدهم خذلانا وخسرانا أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك وحكم عليهم بالخسران والخذلان وليس كذلك فما عليك أخي إلا أن تعمل ما استطعت في حدود قدراتك وإمكانياتك وأنا أثمن أن تراجع قبل أي قول وقبل أي عمل وتحرك أن تراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين الذين يتحركون لدين الله تبارك وتعالى حتى تتكلم بعلم وبصيرة وتتحرك على أرض الواقع أيضا بعلم وبصيرة أسأل الله ألا يحرمناكم العلم بفهم وبصيرة وعمل مع الصدق والإخلاص والاتباع إنه ولي ذلك والقدر عليه فأنا أركز على أنه لا حرج في أن يقع الخلاف بيننا في بعض مسائل الفروع وفي بعض مسائل الأحكام عبارة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه التي أكررها كثيرا يقول فيها الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط لا يستطيع أحد أن يضبطه اوعى تتوهم أن ممكن الجماعات العاملة لنا على الساحة تندرج كلها تحت جماعة واحدة لا تتوهم هذا لا تتوهم هذا أنا بقول ما فيش مشكلة في المسميات دي بس بشرط إنها ما تبقاش نعرات بشرط إنه كل واحد ما تعصبش تعصبا بغيضا أعمى لجماعات الدعوية التي ينتسب إليها وينتمي إليها لو كان الخلاف بينها خلاف تنوع لأثر العمل لكن الخلاف بينها خلاف تضاد متى يكون الخلاف بينها خلاف تنوع متى أنا أقول إن صدقت النوايا وطهرت السرائر وتطهر كل زعيم جماعة من حب الأنا من حبه للزعامة ومن حبه للريادة الشخصية وللقيادة الشخصية طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مش في سبيل الأنا مش في سبيل الأنا مش في سبيل الزعامة مش في سبيل القيادة والريادة مش في سبيل الجماعة الذي التي أنتسب إليها وأنتمي إليها إنما في سبيل الله والله هذا حل للإشكال كله هذا الحديث لو طبق لحل إشكال العمل الدعوي برمته طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لا يؤذن له وإن شفع لا يشفع رجل مطمور مطمور مش مشهور رجل لا يعمل من أجل طبل ولا زمر إعلامي ولا يعمل من أجل طبل ولا زمر سياسي ولا يعمل من أجل منصب سياسي أو منصب ديني ولا يعمل من أجل جماعة ولا يعمل من أجل دنيا ولا يعمل من أجل هوى إنما في سبيل الله يعمل لله ويتحرك لله ويتكلم لله ويحب ويبغض لله ويعطي ويمنع لله لو وجدت هذه الصفات في قيادات العمل الدعوي الآن لوجدت الخلاف بين جماعات الدعوة خلاف تنوع يثري العمل الإسلامي كله وليس خلاف تضاد لأنني لازلت أدين لله وأنا لا أجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني لازلت أدين لله أن الخلاف بين جماعات الدعوة الآن خلاف تضاد وليس خلاف تنوع ده مرض ده مرض موجود كل واحد عاوز ينصر جماعته مش عاوز ينصر الحق كل واحد عاوز ينصر شيخه شيخ فلان يا سيدي شيخك لا يوحى إليه يا سيدي لا محمد حسان ولا تخن منه بيوحى إليه انت انصر الحق بدليله هنفض الإشكاليات أو عن أقل معظم الإشكاليات الموجودة الآن على ساحة العمل الإسلامي هذه الإشكاليات ستفض بإنك تنصر الحق وتتعصب للحق بدليله ما تتعصبش لمحمد حسان ولا ندخل من محمد حسان إنما اعرف الحق تعرف أهله أنا عمري ما ربيت طالب بيتربى يعني على معايا في دروس العلم من أكثر من 30 سنة عمري ما ربيت طالبا من طلابي على انه ما يسمعش لغيري انتم تشهدون على ذلك ما حدث قط عمر ما في طالب يجي يقول لي لا انت قلت لي اسمع لفلان ما تسمعش فلان لو ما تسمعش لفلان يبقى انا بقول لان يعلم انه من دعاة البدع من دعاة الضلال انما اخ من اخواننا من اهل السنة لانه في المنصورة او في اسكندرية او في القاهرة قل لطالب عندي ما تسمعلوش هذا مرض والله العظيم مرض أقسم بالله مرض وأنا قلت قبل كده لو أنا لو أنا أخاف أو أزعل إن طالب من طلاب يسيب درس ويروح يقعد للشيخ مصطفى العدوي لو زعلت والله العظيم يبقى مطلوب مني أحبس نفسي في بيت لحد ما طهر قلبي ونقي نفسي وأصبح أهلا لأن أبلغ عن الله ورسوله أترمى في البيت لحد ما اتنضف إنما أنا أزعل لما طالب يسمع لأخ من إخوان من أهل السنة ده مرض قلب يا إخواننا ده إن دل فإنما دل على الهوى ده مرض كثير ممن يقودون الآن شبابنا وأنا عاوز الشباب يشكل ضغطا حقيقيا على المشايخ الكبار بأدب ما بقولش نعمل ثورة برضو على المشايخ ما أنا أول من يثار عليا لك الشعب يريد إسقاط الشيخ آمين يا رب عاوز شبابنا يشكل ضغطا حقيقيا بأدب على المشايخ يا جماعة ما ينفعش الآن والله ما عاد ينفع الشيخ فلان اوعى تسمع له اصل مشايخ القاهره الشيخ اوعى اصل مشايخ اسكندريه والشيخ اوعى تسمع اصل مشايخ المنصوره اصل دي مدرسه ايه ده ايه ده يا جماعه يا جماعه والله لا يليق الراجل ده منهجه ايه بيقول الحق بيتكلم ب- بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح اه على راسي من فوق ما ينفعش ابدا احول بينك وبين ان تسمع الحق على لسانه انما احنا بنتكلم عن دعاة البدع عن دعاة الضلال يقول لك لا اوعى تسمع لفلان لان ده راجل داعية بدعة وداعية ضلالة اه انما رجل من اخواني اهل السنة اقول ما تسمعلوش اوعى حسك عينك تروح تتربى عليه الشيخ فلاني ده مرض مرض عمل الدعوة مرض عمل دعوة بقاله سنين عمالين نبني ونغرس في قلوب وعقول أولادنا هذه المعاني اللي احنا بنجني الآن ثمارها المرة المرة طب الشيخ فلان بيقول كذا ماشي يا حبيبي يعني خلاف قول شيخك اللي انت بتتعلم عليه اه ماشي الخلاف ده سائغ ولا غير سائغ مقبول ولا غير مقبول مقبول قال ده انا بضرب لك امثله والصحابه اختلفوا في بعض مسائل العقيده ما ممكن اختلف مع اي شيخ مع الشيخ مصطفى مع الشيخ ابو اسحاق مع الشيخ يعقوب مع الشيخ محمد اسماعيل مع الشيخ ياسر برهامي مع الشيخ احمد نقيب ممكن اختلف مع اي اخ من اخواننا دول وفي مساله من مسائل العقيده ايه المشكله ايه المشكله ازاي اغرس في قلوب طلابي واولادي ما يسمعوش للافاضل دول وازاي الافاضل دول يقولوا اوعوا تسمعوا لمحمد حسان او لغير المشايخ دول ازاي الكلام ده لازم الطلبه يكون عندهم بصيره ولازم طالب العلم يكون عنده صدق ويكون عنده اخلاص ويكون عنده يقين ويكون عنده وضوح يا اخي ما عادش ينفع مساله المجامله الكذابه دي اجلس مع الشيخ فلان اجامله واقعد اقول له والله مش عارف شيخنا وعلى راسنا وبعدين بعد ما الشيخ يطلع بين طلابي في نفس المجلس يا للمرض يا للمرض لا أصل الشيخ بصراحة يعني الله يسامحه الله يهديه يعني ربنا يغفر لنا وله يا مولانا ما تتق الله ما الشيخ كان جنبك الشيخ كان جالس معاك يا مولانا اصدق الله وانصحه اصدق الله وقول له يا مولانا أنا أنت شيخنا وأستاذنا وأنا أثمن دورك وجهادك لكن هل تأذن لي بمناقشة علمية هادئة في المسألة الفلانية واحد اثنين ثلاثة أربعة ونوصل للحق والحقيقة هو ده المطلوب هو ده المطلوب الآن يا أخوانا إنما نفضل نجامل بعض بالباطل ونجلس مع بعض نحب بعض ونبصرص بعض ونسيب المجالس كل شيخ بين طلابه يطعن وبعدين لما يجي طالب يقول لا لا لا ما طعنش في المشايخ ويسأل الشيخ يقول له ده ده تلميذك ازاي يقول الكلام ده والكلام ده منسوب ليك يقول لا اصل ده كان مجلس خاص ما كانش ينفع يطلع على ده كلام يا جماعه ده لينا مجالس خاصه ومجالس عامه لنا مكا كلام يتقال بين طلابنا وكلام نقوله للعامة والله ما يرضي الله والله لا يرضي الله أبدا مطلوب الصدق الآن مطلوب الوضوح مش حاجة اسمها اتيكيت فكري ودبلوماسية حوار أنا أقول الذين به لربي يزعل اللي يزعل ويرضى اللي يرضى ما أنا مش هرضي الخلق أنا لن أرضي الخلق أنا عاوز أرضي الخالق أنا أدل الله بقول أقوله بقى في مجلس الخاص وأقوله في مجلس العام واقوله على شاشة التلفزيون واقوله في مجلس للمسؤولين اقوله في اي حتة في الدنيا طالما ان انا ادين لله بهذا بس بطرح بادب وبطرح بحكمة وبطرح برحمة وبطرح بفهم للواقع وبفهم للمؤامرة الكبرى اللي بتحاك للاسلام من ناحية واللي بتحاك للبلد ولمصر من ناحية تانية ده كلام في غاية الاهمية لان المرحلة حرجة يا اخوانا مرحلة خطيرة جداً فعاوزين نلتقي مش بقول نلتقي على الفروع بقول نلتقي على الأصول نلتقي على الكليات نلتقي على الثوابت نلتقي على الجمل الكبيرة خلاف في بعض مسائل العقيدة بيننا ماشي يبقى الخلاف ونناقش بأدب تعال ناقشني بأدب وأنا ناقشك بأدب حتى لو انت طالب من طلابي ما, ما تعملش معاك باستعلاء برضه لأن في مرض موجود بيننا احنا المشايخ أنا معلش يعني شديد على المشايخ للاد شوية ان ممكن لما اجي طالب يناقشني انا عاوز افرض عليه فرضا اللي عندي مش عاوز اسمع منه مش عاوز اسمع طرحة لازال عندنا تصور ان دول لسه شوية عيال صغيرين ما حدش فيكم يفتح بقه انا الشيخ وانا اللي اقول بس ده غلط ده الرسول شار استشار الرسول الذي ينزل عليه الوحي من السماء استشار اصحابه ورب العزة قال وأمرهم شورى بينهم وأنا كنت بتكلم أمس في قناة الرحمة على مقومات الدولة في الإسلام ودي حلقات طويلة إن شاء الله مستمر فيها بإذن الله تعالى عشان أبين إن الإسلام دين ودولة دين ودولة ما فيش حاجة اسمها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة وببين مقومات هذه الدولة بقول من مقوماتها الرئيسية أنها قائمة على البيعة والشورى قائمة على البيعة لولي الأمر أو للحاكم أو للخليفة أو أو وقائمة على الشورى وأمرهم شورى بينهم فإذا كان رسول الله الذي يؤيده الله بالوحي من السماء يستشير أصحابه ألا يستشير محمد حسان أو أصغر منه أو أدخل منه تعلم استشارة وتستشير زوجتك أنت مش أفضل من نبي ولا أنا أفضل النبي استشار أم سلمة في أحرج الأوقات في صلح الحديبية وأشارت عليه بمشورة بركة على الأمة والله كانت مشورتها بركة على الأمة أهل والصحابة ما كانوش يعني وفقوا وربنا من عليهم بمشورة أم سلمة على رسول الله والله العظيم كانت باءت مصيبة وكان بقى فيها هلاك الصحابة رفضوا الأمر النبوي مش رفضوا رفض عناد ولا والعياذ بالله انما في حالة ذهول أمرهم أن يحلقوا أن يتحللوا ما فيش ولا صحابي استجاب ولا صحابي دخل النبي غضبان حزين على أم سلمة شارت عليه بمشورة فيها البركة والرحمة على الصحابة في الدنيا والآخرة قالت له يا رسول الله قم قم وادعو حالقك فيحلق رأسك وتحلل أمامهم دون أن تكلم واحدا منهم كلمة فإن رأوك فعلت ذلك قاموا ففعلوا مثل ما فعلت الله على المشورة وبعدين يقول لك بقى ايه استشيروهم مرموا وشروطهم في البحر ايه الكلام الفاضي ده ده كلام ملوش اصل لا ده قد تكون المرأة اعقل من الف رجل ما في رجالة بدون عقول احنا هنجامل بعض بالبطل ولا ايه في رجالة هايفة والله العظيم هايف وتافه والله اتفه من التفاهه يطلع يسب رب العزة ده مش أتفه من التفاهة ايه يعني اي بكم منصبه اللي يطلع يسب رب العزة ويسب النبي ويسب الإسلام ده راجل هايل مهما كان مركزه ملوش قيمة ملوش قيمة هي القضية قضية مناصب وقضية عقول لا انت بضاعتك ايه بتقول ايه هدفك ايه قدرك في الحياة ايه تأثيرك للخير ايه هو ده الإنسان هذه الموازين إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللهم اجعلنا من المتقين المهم يا جماعة إن أنا ب يعني معلش أنا منفعل في القضية دي لأن ما هو ده الواقع اللي احنا عايشينه لحد النهاردة إلى الآن الفئة الوحيدة في مصر اللي ما التقتش هم الإسلاميون المشايخ والدعاة هم إلى الآن اللي ما التقوش ليه يا جماعة ما أنا خايف على نفسي ليه أصلا أنا خايف أقول فتوى أو أقول رأي يوم الطلاب بتوعي ما يعجبهمش الرأي أقوم أفقد نص طلابي بئست النية بئست النية والله العظيم أحبس نفسي في بيتي أشرف وأطهر وأفضل أعبد ربنا وأطلب العلم تاني لحد ما ألقى الله خلاص إذا كنت أنا بعمل عشانكم وعشان خايف تنفضوا عني يبقى أحبس فيت أجيلكم ليه أجيلكم القاهرة ليه والله ما أجي والله ما أجي أبدا ولا أتحرك لأي مكان في الدنيا إذا كنت رايح عشان دي طب ما أنا ما فيش فجعلناه هباء منثورا ملوش أي قيمة خالص وخلي بالك ده هيبقى هباء منثورا عندكم قبل ما يبقى عند الله اوعى تتصور ان اللي بيعمل للناس هيرضي الناس ده اول من سيضربه بالنعال هم الناس ابن القيم شيخي علمني كده قال لي اعلم ان قلب من ترائي بيد من عصيت اعلم ان قلب من ترائي بيد من عصيت والله ما تقبل القلوب عليك بالحب الا بامره ولا تنصرف عنك القلوب بالبغض إلا بأمره ما فيش مخلوق يحب مخلوقا برغبته لا ده الحب ده بيقذف في القلب والبغض ده برضه بيقذف خلاص وكلنا حافظين الحديث يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه والحديث معروف مش بيد حد لا أقدر أحبك بكيفي ولا أبغضك بكيفي إنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين فليه ما نلتقيش يا إخواننا ليه ما نجتهدش في تطهير قلوبنا الآن في وقت تصنع فيه بلدنا صناعة جديدة البلد بتصنع الآن بس البلد هتخطف ستسرق إن لم يلتقي أهل الفضل وأهل الحق ستخطف البلد وستسرق البلد آه الشيخ بيحمل مسائل يبدو أنه غير رأيه عاوز يترشح للرئاسة هو أبدا والله أبدا والله اليوم فقط اليوم والله معروض علي مركز كبير جدا في مكة في مكة مش في مصر والإخوة كانوا عندي الآن أنا أنا لا بتاع منصب ديني ولا بتاع منصب سياسي لا في مصر ولا في مكة ولا في أي مكان في الدنيا أنا راجل خادم للدعوة ثم لمصر إلى أن ألقى الله وده عهد ما يعني بيني وبين الله ثم أمامي أمام طلابي وأحبابي في مسجد التوحيد ده مسجدي ودول طلابي وأولادي من 93 هنا وإن شاء الله ما جربتم علي كذبا قط وأسأل الله أن يجعلني لكم من الصادقين فأنا بقول الكلام ده من منطلق دين مش من منطلق سياسة والله ما بتكلم بسياسة ده دين أنا بتكلم دين بقول البلد لو لم يتحرك أهل الحق سيسرقها أهل الباطل وخلي بالك دي فرصة أنا خايف أن يكون رب العزة تبارك وتعالى أعطى فرصة لأهل الحق أن يقيموا شروط التمكين في الأرض ولكن أهل الحق إلى هذه اللحظة تخلوا ما قبلوش النعمة إلى الآن يا جماعة أنا بتكلم بصدق وبوضوح والله إلى الآن لم نستوعب ولم نقبل نعمة الله علينا إلى الآن احنا نقدر بفضل الله و- ثم بالقوانين مش بالانقلابات ولا بالخروج عن القانونية والدستورية والكلمات المعروفة لا مش هنخرج بس نتكلم ونتفق ونلتقي على أصول وعلى كليات ونقدم من هو أكفأ ومن هو أفضل ومن هو أنسب ومن يجيد العمل في المرحلة القادمة أنا واحد من الناس ما أعرفش سياسة ما أعرفش هي هيصة وخلاص كل ما أروح مكان لك ترشح يا جماعة ما أعرفش والله ما أعرف أحكم عشة أرانب وأنا بحلف بالله قال هي القصة انت متصور انها سهلة انت متصور ان الامانة دي سهلة ان ده انت ما انا مسؤول عن قناة فيها 100 موظف ورب الكعبة ساعات ما بنام الليل وخايف قناة فيها 100 موظف خايف انا مسؤول عن كل كلمة بتتقال مع اني مش ما اقدرش اتابع كل كلمة بتتقال ما اقدرش ما اقدرش لا وقت ولا صحة ولا جهد ولا مال ما اقدرش ما- وده مش عذر يعني انا بقول لك وعارف ان ده مش عذر مش هينفي عني المسؤولية أمام الله قال ما أنت رئيسها ليه ومسؤول عنها ليه قضية كبيرة جدا عمر بن الخطاب كان بيبكي لبغلة ممكن تتعطرس أو تتعثر في الشام وهو في المدينة عمر وشاف جمل بعير من إبل الصدقة ند جرى شرد على أرض المدينة في, في وقت الظهيرة وانتوا عارفين وقت الظهر في المدينة ومكة بيبقى عامل ازاي ما تقدرش تمشي 100 خطوة لكن ده ماشي بيجري على رمل في صحراء ويشوفوا عثمان بن عفان مين ده مين اللي طالع يجري في الوقت ده يا خبر ابيض ده امير المؤمنين ده عمر بن الخطاب يا امير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الجو القائض فعمر بيقول له بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان شرد وأخشى عليه الضياع فينادي عليه عثمان ويقول يا أمير المؤمنين فعد إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد فقال عمر عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان أأنت ستسأل عنه أمام الله بدلا مني يوم القيامة هم دول الناس يا إخواننا اللي عرفوا قدر الأمانة وقدر المسؤولية ده انت لو مسؤول عن بيت فيه اتنين تلاتة اقسم بالله ستسأل وستعصر في القبر وعلى الصراط وبين يدي الملك هتسأل عن زوجتك وولدك ابني ابني وبنتي وزوجتي هأسأل ما تسأل عن أم بقى موضوع كبير ولذلك انا كنت بستغرب عن الناس اللي عماله تكافح وتنافح وتجري وعاوزه منصب اقول له يا حبيبي والله لو تعرف والله تهرب والله تهرب ده احنا عاوزين أهل القوة وأهل الأمانة وأهل الحفظ وأهل العلم طب يجوا فين دول ها قالت يا أبت استأجر يا رب يا رب إن شاء الله لا أقطع الأمل أبدا قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت ها القوي الأمين ذو الركنين خذ ركنين تانيين إني حفيظ عليم يبقى قوة وأمانة وحفظ وإيه هم دول المفروض شروط الولاية دي أركان الولاية أسأل الله عز وجل أن يجعل في الأمة كثيرا من هؤلاء أنا بقول دول قلة ليه خلي بالك يا ابني أنا ما قلتش كده اجتهاد مني ده ده كلام سيدنا عمر ما قلتش كده اجتهادا مني بفضل الله أنا أحب أن تكون لي في كل كلمة أقولها سلف أحب أن يعني يكون لي سلف في كل عبارة أقولها وفي كل فهم أقوله لأن ده الفهم المسدد والموفق أقصد فهم السلف اللهم ارزقنا صحبتهم في الآخرة مع نبينا يا أرحم الراحمين سيدنا عمر بيقول إيه خلي بالك بقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة عرفت اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة الثقة اللي موجود عاجز ما ينفعش الحكم ما ينفعش المناصب لكن راجل عنده دين وعنده علم وعنده ورع وعنده تعبد وعنده تهجد وعنده قيام ليل بس تعالى مولانا عشان نمسكك المنصب ده ما ينفعش ما ينفعش يقود ما ينفعش يمسك منصب يبقى ده عجز الثقة إنما الفاجر عنده جلد ويشتغل ويقود وبارز ويتكلم وظاهر وينظر فسيدنا عمر يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة فعاوزين نعمل يا إخواننا بقى نعمل التنظير ما احنا بننظر بقى لنا أكتر من 30 سنة عاوزين الشغل بقى وربنا من علينا عاوزين نعمل إيه المانع النهاردة ما شاء الله في أكثر من هيئة في هيئة شورى علماء المسلمين وفضل الله فيه مجلس الشورى اللي في أنصار السنة وحطوني نائب ليه والله بدون علمي أقسم بالله بدون علمي وبدون موافقتي عشان حد يقول ده الشيخ برضه ده منصب أبدا وعندنا كمان دعوة ائتلاف دعاة مصر ده مؤتمر ثالث كان عندنا الأسبوع اللي فات قلنا يا جماعة طب ما ما شاء الله دي هيئة ودي هيئة ليه ما نجمعش كل ده نبقى هيئة واحدة ليه ما نبقاش هيئة واحدة والكل يتنازع ونبقى مجموعة واحدة تصوروا حضراتكم يا شباب لو أن فيه نازلة من النوازل أو أي موضوع من الموضوعات موضوع مقتل مثلا أسامة بن لادن ليه ما يبقاش فيه بيان لعلماء مصر جميعا عشان ما يبقاش رأي محمد حسان لوحده ويطلع ده موافق وده معارض وده موافق وده معارض رأي الشيخ مصطفى لوحده رأي الشيخ أبو إسحاق لوحده رأي الشيخ فلان لوحده ما ينفعش لا ده بيان من علماء مصر يبقى فيه خمسين عالم هو ده الكلام هو ده الكلام ده مش كتير علينا ولا كتير على شبابنا ولا على طلابنا اللي بقالهم 30 سنة و35 سنة معانا مش كتير على مصر ولا على شبابنا ان يكون في هيئة تجمع علماء مصر من الرسميين وغير الرسميين تصور لما بيان يطلع موقع عليه كل الشيوخ اللي انتوا عارفينهم حد يقدر يفتح بقه فين فينا احنا بكلمة والله العظيم ما حد يقدر يفتح بقه بكلمة والله واللي هيفتح بقه من طلابنا هيلاقي 100 طالب بيحطوا ايده على يقول له اسكت انت هتتفزلك ده ده كلام الشيخ فلان والشيخ مش دول مشايخنا اللي بربنا بقالنا 35 سنة انت هتتكلم كله هيسكت انا قلت الكلام ده للرسميين وال... والاخواننا في المجلس الاعلى وفي الحكومة وفي الازهر قلت يا جماعة اعملوا هيئة لكبار علماء مصر ومصر مليانة علماء مصر مليانة علماء خلي كل نازلة وكل قضية يطلع بيان رسمي موقع عليه خمسين عالم من علمائنا والله ما, والله ما تحصل فتنة في بلدنا ولا تحصل مشكلة ولا تحصل أزمة لأن كل الشباب هيلتزم بس بشرط أننا ننتقي أهل العلم المعروفين المشهود لهم بالصدق والمشهود لهم بالورع اللي كلكم عارفينهم ما هم دول بفضل الله علمائنا ولا حرج أن يكون في هذه المجموعة مجموعة من علماء الأزهر والأزهر والله بقولها لله الأزهر فيه علماء يا جماعة علماء وعلماء ربانيون وعلماء صادقون مش كل اللي ما ظهرش في الأزهر ما يبقاش عالم لا ده في علماء ما ظهروش ما نقللش من شأن الأزهر وأنا لازلت بقول مش من صالحنا إن إحنا نسقط الأزهر ده أنا أتمنى وأنا عارف إن التمني المستحيلات أنا عارف بس أرجو الله عز وجل إن كل الجماعات الموجودة على الساحة الآن الدعوية تعمل من خلال الأزهر وتعمل تحت مظلة الأزهر أنا أول واحد بقول لو اتشكلت الهيئة العلمية دي هي اللي تتولى الإفتاء لكل المسائل أنا أول واحد بقول هلغي برنامج الفتاوى على قناة الرحمة لو اتعملت الهيئة دي وتبقى الفتاوى كلها للهيئة أنا أول من سيلغي برنامج الفتوى على قناة الرحمة مفيش فتوى لأي قناة تبقى الفتاوى في مصر للهيئة دي فقط بس فين يا جماعة حد يساعد بس حد يساعدني انا بصرف في الكلام ده بقالي اكتر من شهرين وانت سمعتوني بتكلم في كل فضائية وفي كل لقاء صحفي وفي كل مكان بقالي شهرين بس عو- نسأل الله ان يرزقهم الاستجابة وان يرزقنا الصدق والغ- يمكن انا اللي مش مخلص في الدعوة انا بتهم نفسي يمكن انا غير مخلص في الدعوة وغير صادق في الدعوة فاسأل الله ان يرزقنا الاخلاص وان يرزقنا الصدق وان يجعل لهذا الكلام القبول والصدق انه ولي ذلك والقدر عليه طب بمناسبة العمل بقى احنا هنا في المنصورة منصورة بلدنا عروس النيل جميلة مع احترام وتقدير لأهل اسكندرية طبعا عشان ما يزعلوش ها بس اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط منصورة المدينة المنورة
في المنصورة عروس النيل عروس النيل والصعيد عروس البحر الأحمر عشان خاطر الشيخ بس والصعيد بس دي مش مجاملة بالباطل والله بالحق إن شاء الله والله إن شاء الله لا أقول الباطل أبدا أنا عاوز أقول يا إخوانا وأنا جاي النهاردة راكب العربية وماشي كان عندي محاضرة في ميت العامل وجاي ماشي في الشوارع لقيت أكوام زبالة رهيبة جدا فمعايا الأخ عبد المنعم بقول له في إيه إيه ده إيه المنظر ده فجيت هنا سبحان الله المغرب لقيت الشيخ فتحي بيقول لي أصل عمال النظافة مضربين عن العمل وعاملين اعتصام يا هذا المصيبة السوداء كله عامل اعتصام كله بقى عامل اعتصام يا اخوانا هو احنا ليه كده ليه كده يا اخوانا ليه عشان ما فيش قوة تردعنا نتفلت عشان ما فيش قوة تضبطنا نتفلت يا اخوانا الاسبوع اللي فات ما اعرفش قلت لكم هنا ولا ايه ولا قلت لاخواننا في ابو حمص وفي مطوبس كفر الشيخ من يومين انا ماشي بعربيه لقيت سبع عربيات نص نقل في ميدان عام السواقين بتوع العربيات سايبين العربيات شغاله في الميدان واقفه ونازلين يتكلموا والله والميدان واقف قال ركنت العربيه بتاعتي ونزلت عرفوني ايه يا جماعه الكلام ده فالشاهد نزلت للشباب فاقبلوا علي قلت لهم ينفع كده ينفع اللي انتوا فيه ده فكسفوا قلت لهم استحلفكم بالله لو فيه هنا عسكري مرور لو كان فيه ضابط مرور هنا كنت تقدر تعدي ولا تعمل العمليه اللي انت عاملها دي احنا عاوزين عسكري مرور ينظم اخلاقنا يا اخوانا ويقيم سلوكنا ويوجه انحرافنا انا عاوز ضابط عشان يقوم سلوكي انا براقب ضابط انا براقب مسؤولا انا يجب ان اراقب الله عز وجل في كل تصرف بعمله النهارده تلاقي واحد ماشي بعربيته في وشك كده طالع في وشك في عكس اتجاه السير ايه يا عم انا حر يا جدع ايه يا حبيبي مش انت حر انت مش حر دي اسمها فوضى اللي انت فيه ده اسمه فوضى اللي انت بتعمله ده اسمه حرام شرعا مش حرام سياسا سياسيا او قانونيا لا حرام شرعا اللي انت بتعمله ده عمل محرم بميزان الشرع دي مش حرية دي فوضى ده تفلت من الدين ومن القيم ومن الاخلاق ان انا امشي عكس اتجاه السير بدعوى ان انا حر لا انا مش حر في تصرف اؤذي به الاخرين لست حرا في تصرف اضر به المجتمع او اضر به الوطن او اضر به البلد أنا بقول النهاردة عاوز مجموعة من شبابنا شبابنا الملتزم شباب السلفي وغيره ننظف شوارع المنصورة من الزبالة مين اللي مستعد مين اللي مستعد يا أخوانا يبقى معانا اللي مستعد يرفع ايده اللي مستعد يساعد معنا عدد قليل ها اه انتوا جايين من اماكن بعيدة طب من اهل المنصورة فين من اهل المنصورة اه يعني جميل جميل طيب احنا بفضل الله عز وجل يعني المبادرة دي ان احنا نجيب جرار ونجيب بعض مجموعة من الشباب ونمشي بفضل الله عز وجل طبعا انا مش معاكم هنا يعني عشان ما حدش يدار عليا ما يلاقينيش لكن ناخد المبادرة دي في المنصورة في الشرقية في اي مكان مجموعة من شبابنا من اهل السنة اهل السنة هم اللي يتحركوا الان في كل مكان انت شفت مشهد زي كده جمع معاك 15 شاب 20 شاب ومع مجموعة من أهل الفضل والخير هنجيب إيجار مقطورة ولا عربية ونشيل ننظف الشوارع دي ونشوف أماكن المخلفات دي بتروح فين وننقلها فيها المهم نشعر يعني أهلنا وأننا بفضل الله تبارك وتعالى من أحرص الناس على نظافة شوارعنا ونظافة آه، ب- بيوتنا وبلدنا ونحن لسنا سلبيين بل نحن إيجابيون والحمد لله جاءني يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني خبر الآن بعد ما اتخذنا القرار ده إن الحمد لله المحافظة هتحل المشكلة بكرة المح... هتحل هذا الإشكال بكرة وهذا من فضل الله يعني اللي رفع إيده أجر من غير عمل نية مهمة بس نبقى مستعدين الشاهد من هذا ألا نكون سلبيين مضى وقت السلبية ابذل أي شيء بحيث ان العمل او اللي الدنيا ما توقفش وفي نفس الوقت بنوجه رسالة لإخواننا عمال النظافة ان اذا كانوا بيطالبوا بالاجور بزيادة الاجور او بتحسين الاجور حاضر ي- ما فيش مانع ان احنا نسمع لهم وقد يكون مطلبهم مطلبا مشروعا وقد يكون على حق وانا معتقد اعتقادا كبيرا ان اصحاب المطالب الفئوية اصحاب مطالب عادلة لكن أنا بس بقول الوقت وهل ممكن نعمل ونطالب بحقنا ولا نعطل العمل بالكلية ونعرض أعمال الناس ومصالح الناس للتوقف الكلي بدعوى أن احنا عاوزين نلفت الأنظار في المقابل بأناشد المسؤولين في أي جهة في أي موقع إن هم يسمعوا لهؤلاء أصحاب المطالب الفئوية وإن كانت لهم حقوق يردوا لهم الحقوق وإن كانت لهم مظالم يرفعوا هذه المظالم وإن كانت لهم طلبات تلبوها في حدود المتاح أنا بس بركز على آه، ال- العمل في حدود الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح نعمل في إطار الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم